بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأولا أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وهنا المدرسة الربانية وهذا هو الدرس الرابع في شرح كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين وكنا قد وصل وصلنا إلى قول ابن القيم عليه رحمة الله في تفسير قول الله جل جلاله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله فقال ومنها هنا خزل من خزل ووفق من وفق حجب المخزول عن حقيقته ونسي نفسه فنسي فقره وحاجته وضرورته الى ربه فطغى وبغى وعتى فحقت عليه الشقوه قال تعالى كلا ان الانسان ليطغى ان راه استعنى قال واعظم الناس جاها وارفعهم عند ربه منزله من ظهرت فاقته وضرورته وفقره قال فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل الخلق يقول فاكمل الخلق اكملهم عبوديه واعظمهم شهودا لفقره وضرورته وحاجته الى ربه وعدم استغنائه عنه طرفه عين ولهذا كان من دعاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين ولا الى احد من خلقك يقول عن سيدنا النبي بقى صلي عليه وهذا امر بدا منه لمن بعده ما يرشح من ظاهر الوعاء يعني اللي ظهر لينا من فقر سيدنا النبي ده حاجة زي لما تكون مالي القلة وإيه؟ اللي بترشح من بره بس. أما اللي جوه القلة أنت ما تعرفش قد إيه. فنفس الشيء اللي جوه سيدنا النبي صلى عليه من فقر إلى الله أعظم من أن يوصف ومن أن تدركه. ولذلك كان يقول ما الناس ما تعرفش كان يقول أيها الناس لا ترفعوني ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي احنا قلنا الناس اللي ما تعرفش بتقول ايه انت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا قال قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان انما انا عبد اتكلموا قولوا اللي انتوا عايزينه بس مش هينفع الكلام ده شوف افهم بقى كلمه سيدنا النبي صلي عليه لا احب لا احب ان ترفعوني فوق منزلتي لا احب انا ما بحبش انكم ترفعوني فوق منزلتي آه الجديد اليوم يقول الشيخ فتامل قول الله تعالى في الايه انتم الفقراء الى الله فعلق الفقر اليه باسمه دون اسم الربوبيه ربنا قال يا ايها الناس انتم الفقراء ايه الى الله مش الى ربكم الى الرب لا الى الله ليؤذن بنوعي الفقر فانه كما تقدم فقران فقر إلى ربوبيته وهو فقر المخلوقات بأسرها وفقر إلى ألوهيته وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده الصالحين وهذا هو الفقر النافع الذي يشير إليه القوم ويتكلمون عنه ويشيرون إليه هو الفقر الخاص للعام كان في ورقة أحد الإخوة بيقول ليه ابن القيم اتكلم عن الفقر الذاتي وما اتكلمش عن الفقر العام هو الأخ مش فاهم ما قالش الفقر الذاتي وإنما قال فقر الذات فقر ايه الذات الذات يعني ايه آه فقر الذات انت بذاتك فقير فقر الذات فنفس هو ده اللي احنا بنقول عليه في فقر عام ان كل الناس محتاجين الهوى والهوى ده بايد مين مش بايد حد لو بايد حد كانوا فطسونا ف بإيد ربنا فكل البشر محتاجين لربنا كل البشر كل المخلوقات محتاجين للشمس والشمس بإيد ربنا محتاجين ان تظل السماء كده سماء والأرض أرض وده بإيد ربنا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا لذلك كل المخلوقات فقيرة إلى الله من هذا الجانب ده الفقر الإيه؟ العام الفقر الخاص بقى اللي هو يا رب أنا محتاج محتاج إنك توفقني ده اسمه إيه؟ فقر خاص بقى فقر خاص بينك وبينه يعني وانت رايد على جنبك كده بالليل قبل ما تنام يا رب أنا محتاج إنك تقومني الليلة دي توقفني على رجلي أنا مش قادر بس بيدك الخلق إنك على ذلك قدير ده الفقر الخاص إظهار الفاقة دي إن أنا محتاج إنك تكفيني شر لساني محتاج إنك تفهمني وتعلمني وتدلني هذا الفقر الخاص ده فقر علية القوم بقى غير الفقر العام اللي محتاج ياكل ويشرب ويعيش كل الناس محتاجة تاكل وتشرب وتعيش اللي هو يعني ايه فقر إلى ربوبيته وهو فقر المخلوقات بأسرها وفقر إلى ألوهيته وهو فقر أنبياء ور- أنبيائه ورسله وعباده الصالحين وهذا هو الفقر النافع الذي يشير إليه القوم ويتكلمون عليه الفقر العام الخاص للعام وقد اختلفت عباراتهم عنه ووصفهم له وقد اختلفت عباراتهم عنه ووصفهم له وكل أخبر عنه بقدر ذوقه وقدرته على التعبير يبقى لما نيجي لكلام السلف ونلاقي كلام كتير في وصف في تعريف الخوف والرجاء والحب لما اجي اقول لك المحبة بذكر فيها يجي خمسين اكتر من خمسين خمسين ستين سبعين وصف الحب هو الحب هو الحب هو الحب هو مش كده مش حضرته قبل كده درس اسمه في رحاب حب الله ولا ما حضرتوش ولا اقول تاني لا لا لو قلنا سبعين مرة الحب هو كل واحد اتكلم عن الحب من حيث ذاقه وقدرته على التعبير كل واحد بيدوق يعني بدوقك حاجة اقول لك ها ايه رأيك تقول لي حلو والتاني يقول رائع التالت يقول لا ممتاز مذهل وهم كل واحد بيقول اللي داقه وعلى قد ما يسعفه تعبيره يقدر يعبر عنه ازاي فنفس الشيء برضو الفقر ده يا جماعه سبحان الله العظيم كان الامام احمد يقول ايه الفقر الفقر الفقر أنا لا أعدل بالفقر شيئا أو ده كلامه كل واحد بقى بيعبر عن الفقر اللي حسه اللي حسه فيه ازاي يتكلم عنه قال ابن القيم بيقول ايه قال شيخ الاسلام ابو اسماعيل الهروي الانصاري الفقر اسم للبراءه من رؤيه الملكه الفقر اسم للبراءة من رؤية الملكة وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى فقر الزهاد وهو نفض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا وإسكات اللسان عنها ذما أو مدحا والسلامة منها طلبا أو تركا وهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه الدرجة الثانية الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل وهو يورث الخلاص من رؤية الأعمال ويقطع شهود الأحوال ويمحص من أدناس مطالعة المقامات والدرجة الثالثة صحة الاضطرار والوقوع في, في يد التقطع الوحداني والاحتباس في بيداء قيد التجريد وهذا فقر الصوفية فقوله أبو إسماعيل الهروي الفقر اسم للبراءة من رؤية الملكة يعني أن الفقير هو الذي يجرد رؤية ملك لمالكه الحق فيرى نفسه مملوكة لله لا يرى نفسه مالكا بوجه من الوجوه الكلام اللي انت بتقراه على عربيات النص نقل كيف أقول ملكي ولله ملك السماوات والأرض ده كلام صحيح مية في المية البيت ده ملكك يبقى ملكك لو انت ينفع تملك تتملك العلماء يقولوا ايه ان العبد ليس له حق التملك لان العبد ايه مملوك يعني انت رحت السوق اشتريت عبد وده الحديث حديث سيدنا النبي صلى عليه ان الله اوحى الى يحيى بن زكريا باربع كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن الأولى إن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ومثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من حر ماله من ذهب أو ورق وقال هذا بيتي وهذه أرضي فاعمل وأد إلي فصار يعمل ويؤدي لغير سيده فأيكم يرضى من عبده ذلك هي دي القضية إن ربنا خلقك أنت عبد وقال لك الأرض دي أرضي أنا والملك ده ملكي أنا اعمل لي اعمل لي تيجي أنت تعمل لنفسك قل إن صلاتي ها ونسكي ومحياي ومحياي ومماتي لله السؤال اللي بنسأله كتير أنت عايش لله ولا عايش لنفسك لشهواتك لأهوائك لآمالك العريضة عايش لمراتك وولادك عايش لدكانك ومصنعك عايش للفلوس عايش لوجاهتك بتصنع لنفسك مجد ووجاهة وتقيم لنفسك وجود بين الناس عايش لدي كل اللي انت بتعمله عشان كده تحفظ وتقرا وتشتغل في الدعوة وتخطب وتدرس وتعمل عشان ايه بتعمل لنفسك مكانه ووجود ولا شغال الشغل ده لله هي دي القضيه هو ده معنى البراءه من رؤيه الملك انا لا املك ليه رد عليا عشان ما ينفعش ان انا املك لا يحق للعبد ان يتملك فالعبد وما يملك ملك لسيده انت اشتريت عبد والعبد ده اديته مليون جنيه يتاجر بيها بقوا عشرة مليون يقول لك انت ليك عندي مليون والتسعة مليون بتوعي انا تقول له من منين إيه؟ انت ما ينفعش تملك انت واللي كل انت واللي كل اللي معاك دول بتوعي انا عشان كده بنقول لك ان انت وما تملك لله هي دي كلمه رؤيه البراءه من رؤيه الملك انك ما تشوفش نفسك مالكا بوجه من الوجوه لا تشوف نفسك مالك للسياره ولا مالك النهارده زعل مع مراته شويه يقول لها ايه ده انت ملكي ملكي مين هي دي ان عايزك تبقى البراءه من رؤيه ما تبقاش شايف نفسك تملك ورقه في الدنيا دي لا تملك لا يصح ان تملك انك انت تبقى شايف دي معنى كلمه شايف يعني ايه يعني ده اعتقادك ده فهمك ده فكرك انك تقول لنفسك انا ما ينفعش املك لاني عبد فلا يرى نفسه مالكا بوجه من الوجوه لنفسه ولا لشيء من ذراته ولا لشيء من اعماله بل كل ذلك مملوك عليه مستحق عليه ده انت ما بتملكش ده كل ده ملك ربنا عشان كده ربنا ما ملككش قال واتوهم من مال الله الذي اتاكم ما ملككش ما ملككش الفلوس قال وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه مش فلوسك الجنيه اللي في جيبك ده مش بتاعك مش ملكك ده ملك لله وانما ابتلاك به امتحنك باعطائك اياه اوعى تقول بقى ايه ملكي ابدا فليس مالكا لنفسه ولا لشيء من ذراته ولا لشيء من اعماله بل كل ذلك مملوك عليه مستحق عليه كرجل اشترى عبدا بخالص ماله ثم علمه بعض الصنائع فلما تعلمها قال له اعمل واد الي فليس لك في نفسك ولا في كسبك شيء فلو حصل بيد هذا العبد من الاموال والاسباب ما حصل لم يرى له فيها شيئا بل يراه كالوديعه في يده وانها اموال استاذه وخزائنه ونعمه بيد عبده مستودعها متصرفا فيها مستودعها متصرفا فيها لسيده لا لنفسه كما قال عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وحبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم قال والله انا لا اعطي احدا ولا امنع احدا انما انا قاسم والله يعطي انتوا فاكرين ان انا بدي حد حاجه ده اللي بيدي ربنا انما انا قاسم اضع حيث امرت فهو متصرف في تلك الخزائن بالامر المحض تصرف العبد المحض الذي وظيفته فقط تنفيذ اوامر سيده انا معايا الفلوس اللي ربنا رزقني اياها انا بصرفها كده وكده وكده مش على مزاجي مش اللي يعجبني مش على هوايا لا حيث امرت انما الدنيا لاربعه نفر رجل اتاه الله علما واتاه مالا فبعلمه عمل في ماله فوضعه في حقه ووصل به رحمه هي دي ان انا اضع حيث امرت امتى هتضع حيث امرت مش على مزاجك لما تبقى معترف ان انت عبد والفلوس دي مش فلوسك دي فلوس سيدك فانا هقول لصاحب الفلوس احط الفلوس دي فين اضع حيث امرت قال فهو متصرف في تلك الخزائن بالامر المحض تصرف العبد المحض الذي وظيفته تنفيذ اوامر سيده فالله هو المالك الحق وكل ما بي ما بيد خلقه هو من امواله واملاكه وخزائنه افاضها عليهم ليمتحنهم في البذل والامساك وهل يكون ذلك منهم على شاهد العبوديه لله عز وجل فيبذل احدهم الشيء رغبه في ثواب الله عز وجل ورهبه من عقابه وتقربا اليه وطلبا لمرضاته ام ام يكون البذل والامساك منهم صادرا عن مراد النفس وغلبه الهوى وموجب الطبع فيعطي لهواه ويمنع لهواه فيكون متصرفا تصرف المالك الى المملوك فيكون مصدر تصرفه الهوى ومراد النفس وغايته الرغبه فيما عند الخلق من جاه او رفعه او منزله او مدح او حظ من الحظوظ او الرهبه من فوت هذه الاشياء اللي اعتبر نفسه مالك بقى مش مملوك يبدا يتصرف لمصلحته هو لمنفعته هو لمراده هو فبيتصرف عشان يطلب مدح الناس يتصرف يطلب العلو في الناس يتصرف يطلب للمكانة عند الناس فإذا كان بيتصرف كده يبقى ده بيشتغل لحسابه واحنا كتير قلنا انك انت شغال لحساب ربنا فقط مش لحسابك في اي شيء صغر او كبر اما اذا كان مصدر مصدر تصرفه وغايته مصدر تصرفه وغايته هو هذه الرغبه والرهبه راى نفسه لا محاله مالكا فادعى الملك وخرج عن حد العبوديه ونسي فقره ولو عرف نفسه حق المعرفه لعلم خذ الجمله دي اكتبها كده في مربع ولا في دايره وحطها عندك في البيت قدام عينيك بحيث دايما تبقى شايفها ما تبعدهاش اكتبها على ايدك اكتبها في حته تحس تبقى شايفها بصفه مستمره ما ما ما تغيبش عن عينك ابدا يقول ايه ابن القيم ولو عرف نفسه حق المعرفه لعلم انما هو مملوك ممتحن في صوره مالك متصرف مملوك ممتحن في صوره مالك متصرف ما تنساش الجمله دي ابدا ان انت شكلك مالك العربية دي بتاعتي الرخصة باسمي واللي والبيت ده بتاعي معايا العقد العيال دول ولادي اسمهم ولاد كذا ينسبوا إلي دي الصورة صورة مالك متصرف عربيتي أولع فيها آه فلوسي أحرقها صورت صورتك مالك ها متصرف لكن الحقيقة ها مملوك واللي معاك ده انت ممتحن بيه لو فهمت دي لو انا فهمت ان انا ممتحن بالفلوس اللي في جيبي ممتحن بالقعده اللي انا قاعدها دي ممتحن بالصوت العالي ده كل ده اعطيته ايه امتحان لما ابقى عارف ان ده امتحان يبقى ساعتها مش ها م- م- مش ها زي ما قلنا كده ان الامتحان زي ايه كده مثلا واحد شغل عنده واحد جديد فعايز يمتحنه فحط له فلوس 200 300 جنيه حطهم على جنب كده في مكان ظاهر وسابهم ومشي وسابه لو هو مش واخد باله يقول انا لقيت 200 جنيه حطيتهم في جيبي لكن لو عرف ان صاحب البيت سايبهم له امتحان هيعمل ايه مش هيقرب له عشان يثبت ان هو راجل امين وشريف فلو عرفت ان الفلوس اللي انت اللي معاك دي ممتحن يبقى تبص لمراد الممتحن بيمتحنك في ايه هتعمل بيهم ايه ولا هتكنزهم وتدخرهم امتحان فانت مملوك ها ممتحن في صوره مالك متصرف اذا شفت نفسك مالك متصرف نقول لك ايوه ايوه دي الحقيقه شكلك كده لكن الحقيقه مملوك ممتحن ما انتش حر انت مملوك واللي معاك ده مش لهواك ده انت ممتحن ومبتلى بيه ما تنساش الجمله دي مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف كما قال تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر ها كيف تعملون حقيق بهذا الممتحن أن يوكل إلى ما ادعته نفسه من الحالات والملكات مع المالك الحق سبحانه فإن من ادعى برضو حط دي بين قوسين كده حطها في مربع مهم كده حطها في دايرة خطيرة كده فإن من ادعى لنفسه حالة مع الله وكل إليها فإن من ادعى لنفسه حالة مع الله سبحانه وكل إليها مش انت بتقول ان الفلوس فلوسي طيب روح شوف الفلوس هتعمل لك ايه وساعتها قالوا التوفيق الا يكلك الله الى نفسك الخذلان كل الخذلان ان يكلك الله الى نفسك هي دي القضية لو ربنا منع عنك توفيقه وإن لم يكن من الله توفيق للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده اجتهد بقى وتنطط واعمل اللي تعمله في الآخر مخذول ما انتش نافع وزي ما قلنا الناس اللي هم بيدوروا على العقد يقول اهو قال اهو مخذول ما انتش نافع انا مخذول ومش نافع ما تقولش عن نفسك كده ما تقولش عن نفسك من كده وانما لما تشوف نفسك مخذول وما انتش نافع عالج دي عالجها في نفسك خلاص يبقى هي دي النقطة لما تشوف نفسك مخذول ومش نافع عالجها بانك تتبرأ من الحول والقوة وتقبل على الله بالكلية بالصدق والإخلاص فيوفقك الله ما تقولش بقى أنا مخزول ومش نافع لا وإنما عالجها ما تركنش إليها وتستسلم ومن ادعى لنفسه مع الله حالة وكل إليها وكل إليها مش قلت لكم قصة الراجل اللي هو شايف نفسه تقي شايف نفسه عابد لما شاف دي وكل إليه طب روح شوف دي هتعمل لك ايه ويبتلى ببلاء صغير شوية صداع ها يبتلى بفتنة صغننة تسلط عليه امرأة زوجته تنكد عليه ما انت بتقول كده اه ما انت بتقول كده ان انا وريني انت هتعمل ايه وكل اليها ومن فان من ادعى لنفسه حاله مع الله سبحانه وكل اليها ومن وكل الى شيء غير الله فقد فتح له باب الهلاك والعطب واغلق عنه باب الفوز والسعاده فان كل شيء ما سوى الله باطل فان من وكل الى شيء غير الله فقد فتح له باب الهلاك والعطب واغلق عنه باب الفوز والسعاده فان كل شيء ما سوى الله باطل ومن وكل الى الباطل بطل عمله وضل سعيه ولم يحصل الا على الحرمان فكل من تعلق بشيء غير الله انقطع به احوج ما كان اليه كما قال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ها ورأوا العذاب وإيه وتقطعت بهم الأسباب فالأسباب التي تقطعت بهم هي العلائق التي كانت بغير الله ولغير الله تقطعت بهم أحوج ما كانوا إليها وذلك لأن تلك الغايات لما اضمحلت وبطلت اضمحلت أسبابها وبطلت فإن الأسباب تبطل ببطلان غاياتها وتضمحل باضمحلالها أنت بتتعلق بأسباب هقول القصة دي تاني خلي بالك منها عشان تفهم يعني إيه ألا تسأل الله الأسباب وإنما تعلق بالمراد القصة دي قلناها كتير جدا بس دي عشان بتوع الواتس إن مرة شيخ راح ادى درس في منطقة بعيدة مقطوعة من المدن الجديدة واتأخر بالليل للساعة واحدة بالليل فلما خرج بالليل الاخوه بقى المجاملات اللطيفه والعزومات المراكبيه اوصلك يا شيخ الشيخ يقول له ايه لا شكرا جزاك الله خير مع السلامه واوصلك يا شيخ لا اتفضل انت جزاك الله خير اوصلك يا شيخ لا اتفضل انت جزاك الله خير لحد ما مشي الاخوه كلهم ولقى الشيخ نفسه واقف لوحده في الشارع كده ومحدش هيوصله ضرب ايده في جيبه طلع المحفظة لقاها زي محفظتي كده اه ما فيهاش حاجة شايل محفظة بس المهم ان انا شايل محفظة يعني ما فيش فلوس ف ويبص يمين شمال ما فيش حد فقال يا رب طب جنيه اروح بيه انا عايز جنيه اروح بيه وكان في ايده الكتاب اللي بيدي منه الدرس فبيفر في في الكتاب كده لقى جنيه الله اكبر يا ما انت كريم يا رب مسك الجنيه في ايده كده ووقف يعدي تاكسي يشاور له ما يقفش يعدي ميكروباص يشاور له ما يقفش وهو ماسك الجنيه واقف في الاخر بعد ما وقف ساعتين قال يا رب انا مش عايز جنيه انا عايز اروح هي دي القصة انك احيانا قلبك بيتعلق بالايه آه، بالسبب عايز جنيه انت عايز ايه عايز اكل ما تقول عايز اكل بتقول عايز جنيه ليه عايز ارتاح واستر ما تقول يا رب الستر عايز اكفى هم قول يا رب تحمل همي ليه انت بتسال بتقترح على ربنا اسباب يديها لك مالكش دعوه بالاسباب تعلق بالمراد لان كل هذه الاسباب تضمحل تضمحل يعني تزول تنقطع تنتهي وتقطعت بهم الاسباب الاسباب دي بتتقطع بتنتهي فلذلك المتعلق بالاسباب اللي شايف نفسه عايز كذا فعمال يعمل كذا وكذا وكذا عشان يوصل لكذا يا ابني هي ما بتجيش كده دي اختيارات ربانيه قال سبحانه وربك يخلق ما يشاء ويختار ها؟ ما كان لهم الخيره ما كان لهم الخيرة خذ بالأسباب وامشي بالأسباب لكن من غير أن يتعلق قلبك بها وأن تعتقد أن الأسباب دي هي اللي هتجيبه ما فيش غيرها لا لا لا لا لا ممكن يخلق الله أشياء من غير من غير أي أسباب قادر أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله